من الآن وإلى الأبد أمين أقرأ بنعمة المسيح بعض الآيات من إصحاح 19 في إنجيل معلمنا متى البشير إصحاح 19 بنجد فيه جذور الحياة الرهبانية رغم أنه بيتكلم في أوله عن الزواج والطلاق ويتكلم أيضا عن مباركة الأطفال الصغار حينما باركهم ربنا يسوع المسيح وقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لا مثل هؤلاء ملكوت السماوات هقرأ ثلاث آيات متفرقة في آية 21 قال يسوع للشاب الغني إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني وفي عدد 11 يقول ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطي لهم لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم ويوجد خصيان خصاهم الناس ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات ومن استطاع أن يقبل فليقبل وفي عدد 29 في نهاية الإصحاح بيقول كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ مئة ضعف ويرث الحياة الأبدية ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أولين نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين في الأسبوع الماضي اتكلمت عن موضوع الرسل أعمدة الكنيسة ولما المكان يكون فيه عمدان يبقى معناه أنه مكان قوي فالكنيسة بنيت على أساس الرسل والتلاميذ الذين عاشوا مع ربنا يسوع المسيح وتسلموا منه ولذلك صارت الكنيسة قوية النهاردة عايز أتكلم وياكم عن موضوع الرهبنة جوهرة الكنيسة اللي فات الرسل أعمدة الكنيسة النهاردة الرهبنة جوهرة الكنيسة وأنا بتكلم النهاردة مش بتكلم درس للأباء الرهبان لكن أنا بتكلم كيف أن الرهبنة جوهرة ثمينة في حياة كنيستنا ولما يبقى الإنسان عنده جوهرة لازم يحافظ عليها ولازم يحطها في مكان أمين ولازم يمنع عنها أي شيء ممكن يضرها الرهبنة جوهرة الكنيسة طبعا معروف أن الرهبنة الحياة المسيحية النقية ظهرت على أرض مصر في القرن الثالث الميلادي ومصر بتفتخر أن أول راهب أو مؤسس الحياة الرهبانية هو شاب مصري اسمه أو صار اسمه الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان وصارت مصر هي التي قدمت الرهبنة لكل العالم وصارت الرهبنة نمط حياة له مواصفات خاصة وصارت الرهبنة القبطية لها سمة وهي كالجوهرة الثمينة في تاريخ كنيستنا وفي حياتنا ومن مصر انتشرت الرهبنة لكل العالم ونسمع دلوقتي في بعض الدول توجد أديرة أعدادها كثيرة جدا ربما في الدولة الواحدة بالآلاف ومصر أيضا في التاريخ بتاعها كان فيها مئات من الأديرة والنهاردة بنقول فيها أديرة عامرة وأديرة مندثرة عامرة يعني فيها أباء رهبان وفيها حياة رهبانية ومندثرة يعني مجرد أطلال أو آثار موجودة في مواقع كتيرة من أرض مصر ايه هي الرهبنه الرهبنه القبطيه بتختصر في كلمة صغيرة نقول أنها رهبنة الكفن فبداية الحياة الرهبانية في أدورتنا تبتدي بصلاة كمثل الصلاة على الأموات والراهب في أديرة الرهبان أو الراهبة في أديرة الراهبات بتكون البداية من خلال نومه على الأرض وتغطيته بستر كأنه كفن وكلمة كفن دي لها ثلاث معاني مهمة قوي أول معنى أن الرهبنة صوم عن العالم كلنا فاهمين كلمة صوم صوم يعني نقطة المية بتعتبر إنها فطرتك فالراهب هو إنسان الراهب الحقيقي هو إنسان يصوم عن العالم بالمعنى الحقيقي للكلمة ما هو ده زي الميت الميت يصوم عن العالم والشيء الثاني في الرهبنة أن الرهبنة هي صوم عن الذات ذات الإنسان وأكتر شيء بيحارب الإنسان في حياته هو ذاته اللي هي كلمة أنا أو الإيجو ذات الإنسان أنا وذات الإنسان هي اللي بتتحكم فيه ومن خلال ذات الإنسان تظهر متاعب كثيرة وللسبب ده السيد المسيح قال إن أراد أحد يتبعني أول مؤهل أنه ينكر ذاته ده المؤهل الأول فهي صوم عن العالم وصوم عن الذات لكن الأمر الثالث اللي بيكمل المنظومة دهيت ان الرهبنه في فكرتها انها حنين واشتياق للسماء واحد مشتاق للسماء واحد السماء حاضره قدامه كل حين واحد عمال يفكر امتى يكون له نصيب في السماء مشغول بالسماء وده التعبير اللي قاله بولس الرسول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا فلما نحط التلاتة دول جنب بعض صوم عن العالم صوم عن الذات حنين للسماء ده بيشكل أبعاد الحياة الرهبانية أو فلسفة الحياة الرهبانية اللي بنسميها رهبنة الكفن وزي ما قلت في البداية أنا لا أتحدث إلى أباء رهبان الأباء الرهبان لما بنقعد وياهم لنا موضوعات أخرى نتكلم فيها في اختبارات الحياة الرهبانية أنا أتكلم للناس بصفة عامة عن فكرة وفلسفة الحياة الرهبانية وكيف أنها جوهرة يجب أن نحافظ عليها دي مسؤولية كل واحد فينا مسؤولية كل إنسان بيوصل لأي دير يزوره ومسؤوليتك أنت كإنسان كيف تحفظ هذه الجوهرة وما تكونش سبب في أنك تتعب الراهب او تتعب الراهبه او تكون سبب في افساد الحياه الرهبانيه الحياه الرهبانيه في فكرتها وفي اساسها قامت على ان الانسان توجد له ثلاث دوائر في حياته تشكل حياه الانسان الدائره الاولى كما قلت الذات الانا اللي هو كل انسان يميل للسلطه يميل للسيطره يميل للاوامر عايز يشوف نفسه دي دايره الدايره الثانيه اللي بتشغل حياه الانسان هي المال القرش الصراع اللي بنشوفه في العالم كله واللي قال عليه الكتاب في يوم من الايام محبه المال اصل لكل الشرور وده اللي بنشوفه النهارده يعني شوف الصراعات اللي في العالم اللي بتحصل يعني تصور مثلا صراعات على الثروات الأرض يبقى فيها لكيما تعالج هذه الدوائر الثلاثة ده أصل الرهبنة فقالت عن الذات يجب أن يتمتع الراهب بالطاعة الكاملة الطاعة القلبية طب أطيع مين؟ أطيع أب الدير أو أم الدير في أديرة الراهبات وأطيع الوصية والفضيلة اللي موجودة واللي بنشوفها في حياته أو في حياتها عشان كده الدير لا تكتمل حياة الدير إلا بوجود أب روحي أو وجود أم روحية الأول في الرهبنة لأنها تعالج تعالج الأنا وفي السبب ده يقولوا الحياة الرهبانية تتلخص بكلمتين كلمتين اتنين كلمة حاضر وكلمة أخطيط هي دي الرهبنة اعمل كذا حاضر ما عملتش ليه كذا أخطيط وهكذا حياة الراهب النقطة الأولانية في الذات عشان يقهر ذاته تكون من خلال هذه الطاعة الأمر الثاني اللي بيتحكم يوم تيجي الفلسفة الرهبانية والحياة الرهبانية تقول الفقر الاختياري الراهب لا يملك شيئا وإذا امتلك الراهب شيئا فهو يكسر ندر رهبنته إذا امتلك شيئا مالا أو ما يشبه المال يكسر ندر رهبنته ما الرهبنة قايم على كده تصور مبنى قايم على ثلاث عمدان في عمود كسرته تبقى الرهبنة فين بقى الفقر الاختياري ومن القصص المشهورة في التاريخ الرهباني الراهب الذي تنيح ووجده في الليته دينار قصة مشهور احنا بنضحك عليها النهاردة لقوا دينار فوقفوا دفن الرجل الراهب لغاية ما يشوفوا الدينار ده هيعملوا فيه ايه فاعتبروه شيء من اشياء النجاسة موجودة في اماكن مقدسة هنعمل ايه في الدينار ده فكانت النتيجة ان الاباء الشيوخ اجتمعوا وقرروا ان تذهب فضته معه الى الهلاك قال لك ندفن الدينار وياه في المكان اللي هيتدفن فيه ده الاساس ده الفكر اذا شفت النهارده حاجات غير كده يبقى في حاجه مش مظبوطه لكن هو ده اساس الرهبنه زي مش معقول انا عشان البس بلطو ابيض ابقى دكتور البلطو مش هيخليني دكتور مش اللبس هو اللي هيخليني راهب فالاساس الثاني هو الفقر الاختياري والفقر باختيار الانسان الاساس الثالث اللي هو الجسد وشهواته فالراهب يلتزم التزام العفه والتبتل باختياره ايضا هو يختار هذا الطريق بحريته بارادته برغبته وهذا الاختيار ليس عداوه لاي شيء ما اقدرش اقول ان واحد بيكره الجواز او بيهرأ بيكره فكر الاسره لان الراهب اصلا نشا في اسره له بابا وماما ولكن الاصل في هذا هو نوع من التفرغ نوع ما اعطاء الوقت كله ان يكون لله فالذات نعالجها بالطاعه والمال نعالجه بالفقر الاختياري والجسد بحياه والتزامات العفه والتزامات البتوليه ده الفكر الرئيسي في الحياه الرهبانيه ولكيما يصير الراهب راهبا يقضي وقته ازاي ويعيش ازاي في القرن القرون الأولى الثالث والرابع والخامس الميلادي كانت الحياة الرهبانية حياة متقشفة للغاية وعايز أحكي لك حاجة مهمة قوي في النقطة دي عشان نبقى فاهمين ليه الرهبنة نشأت في أرض مصر مصر في تاريخها المسيحي ظهرت فيها مدرسة الأسكندرية اللاهوتية من أيام القديس ماري مرقس وابتدى في لاهوت بقى اللاهوت السكندري وتخصص آباء اسكندرية في شرح الكتاب المقدس فكان هذا عصر المعلمين الكبار أمثال أثناسيوس الرسولي وأمثال كيرلس عمود الدين وكتير معلمين تانيين زي إكليماندوس وبنطينوس كتير خالص ده عصر جه وراه على طول عصر الاستشهاد في القرن الثالث والرابع الميلادي ونسمع عن البابا بطرس خاتم الشهداء ونسمع عن شهادات كتير زي القديس ماريمينا وزي القديس ماريمينا العجايبي وزي القديسة دميانة أشهر الشهداء المصريين في القرون الأولى الثالث الرابع والخامس عصر الشهادة العصر الثالث بعدما حل السلام بمنشور ميلان أيام الملك قسطنطين في سنة 313 ميلادية في القرن الرابع ابتدى الناس اللي يؤمنوا بالمسيح يعيشوا حياة مريحة ما فيهاش اضطهاد لأن صارت المسيحية ديانة معترف بها في الإمبراطورية الرومانية فابتدى الناس يشعروا أو البعض يشعر بال بالراحة الأكتر من اللازم ما خلتش فيه كده حماسة روحية فابتدى ينطلق البعض إلى مواضع الصحراء لكي ما يكون هناك نوع من الاستشهاد بس استشهاد مش بالدم استشهاد بالنسك وبالزهد فسمي الاستشهاد الأبيض غير الاستشهاد الأحمر اللي بالدم اللي قبل كده فصار الرهبان في اماكن الصحراء نوع من الحماس الروحي عشان الواحد ما يجيلوش فطور عشان الواحد ما يبردش زي الكنيسه بتعلمنا مثلا فتره بنفطر فيها وتيجي فتره صوم الصوم ده علشان الواحد ما يبردش وبعدين نحتفل بعيد وبعدين يجي صوم تاني حتى على مستوى الاسبوع بنصوم يوم الاربع والجمعه وعلى مستوى اليوم الواحد بنصوم عشان نتقدم للتناول فالقصد ان احنا نحفظ الحراره الروحيه كمان كل كنايسنا في مصر حوالين نهر النيل قريبه من نهر النيل طب ومناطق الصحراء الفاضيه فقال في حوالين نهر النيل بترتفع الصلوات فذهب الاباء الرهبان الى ربوع البراري والجبال وشقوق الارض في مناطق الصحراء لكي ايضا ما ترتفع الصلوات من هذه المواضع ده فكره الرهبنه وانتشارها في مناطق الصحراء سواء الشرقيه في مصر او الغربيه او في الجنوب ولما بنيجي نعيش ونفهم ليه الرهبنه جوهره وجود الرهبنه في الكنيسه امر ضروري للغايه ووجود الصلوات المرفوعه امر فائق الضروره بس عايزك تفهم ويايا لان المسؤوليه دي مسؤوليتنا كلنا ان احنا نحافظ على هذه الجوهره الرهبنه جوهره لامعه ولما بنشوف جوهره جوهره سواء صغيره او كبيره تلاقي لها جوانب مشطوفه كده بجوانب والجوانب دي بتخليها لامعه الرهبنه ايضا لها جوانب متعدده اول جانب في الرهبنه الحقيقيه هي حياه التوبه التوبه والآية واضحة جدا توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات دي اتقالت قالها السيد المسيح في إنجيل متى إصحاح ثلاثة توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات وده زي ما قلت لك من شوية إن الرهبنة صوم عن العالم وصوم عن الذات لكن في نفس الوقت حنين للسماء اشتياق للسماء توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات كل ما الإنسان يشعر في داخله في أعماقه بإحساس بملكوت السماوات الذي يقترب خد بالك الكلام ده اتقال من عشرين قرن من الزمان فيبقى إذا كان أياميها قد اقترب منكم ملكوت السماوات النهاردة أظن يبقى اقترب جدا جدا اقترب منكم ملكوت السماء توبوا وهنا تبدو وتظهر قيمة الأديرة لأنها جماعات رهبانية كل راهب بيساعد أخوه على هذه التوبة توبوا بصورة جماعية التوبة تحتاج من الإنسان إلى تواضع التوبة تحتاج من الإنسان إدانة الذات التوبة تحتاج من الإنسان أن يعيش دائما في فقر اختياري أول جانب يخلي الرهبنة عشان كده ما يتعملش حاجة تتعب بيها الحياة الدائرية الناس احنا مش بنيجي الدير عشان نتفسح احنا بنيجي الدير عشان نتشحن روحيا لما الكنيسة أي كنيسة بتعمل رحلة أو أي أسرة بتيجي في زيارة كنيسة الدير بتيجي ليس لسبب غير ان انا اشوف تائبين اشوف تائبين اقوم اتعلم منهم ومن سيرتهم ومن منظرهم يوم الانسان يتوب فالاديره هي مواضع توبه الحاجه الثانيه جانب اخر من الجوانب اللامعه في الحياه الرهبانيه الصلاه فالأديرة هي جامعات روحية متخصصة في الصلاة والعمل الرئيسي للراهب أو الراهبة هو الصلوات صحيح يوم الراهب ال 24 ساعة بتوعه متقسمين على وقت للصلاة وقت للقراءة أو الدراسة ووقت للعمل وده التوزيع بتاع الإنسان ان الانسان عنده عقل العقل ده محتاج القراءه وعنده قلب محتاج الصلاه وعنده يد محتاجه العمل فالصلاه تمثل العمود الفقري للحياه الرهبانيه تسبحه الالحان القداسات العشيات التماجيد التسابيح بصفه عامه الصلوات الخاصه الصلوات العامة يقول لك الراهب ده ماشي في البرية ماشي يزمر يزمر يعني يصلي مزامير طول ما هو ماشي عمال يكتر في هذه المزامير وكما يقول داود النبي أما أنا فصلاة الراهب في نموه وفي عمقه وفي حياته هو صلاة هو ده العمل الرئيسي عندنا في أي مجتمع فيه دكاترة ومهندسين ومدرسين محاسبين كل أعمال المجتمع لكن أيضا نزداد قوة بوجود مصلين متفرغين من أجل الحياة ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل والصلاة الدائمة تعني الإنسان يحب الله أنا بحبك يا رب أظن كلنا عارفين أن الشخص اللي بتحبه تديله وقت اغلى حاجه يعني لما يبقى لي صديق بحبه قوي احب اقعد وياه ساعه واثنين وعشرة وعشرين كلنا كده آه لما يبقى في آه زيجه زوج وزوجه اغلى حاجه نقدمه لبعض الوقت لما يكون اب وابن لما يكونوا اصحاب يكونوا اخوات اغلى شيء نقدمه هو الوقت أغلى شيء تقدمه لله هو وقتك ونقدمه في صورة صلاة وده أكبر دليل على محبتك لله في الصلاة سكون الإنسان سكون الحواس من التقاليد الرهبانية القديمة مش القديمة قوي يعني إن كان لما يبقى الواحد يعمل حتى حاجة سخنة يشربها ما يعملش بمعلقة معدن ويقلب تقوم تعمل صوت المعلقة بتخبط في الكوباية الإزاز يقوم يعملوا معلقة خشب عشان لما يقلب حاجة فيها ما تطلعش الصوت عشان ما يكسرش الصمت وما يكسرش السكون المقدس اللي موجود في الدير وموجود في قلاية الراهب دي مسؤوليتنا كلنا مش مسؤولية الراهب بس ده مسؤوليتي ان انا احافظ على الجوهرة اللي موجودة في كنيستي سكون المكان سكون القلب يعني تصور كده ناس يزوروا الراهب يقعدوا يحكوا له شوية حكايات طب ما هو الراهب يبقى قلبه ساكن ازاي ويشتتوا فكره او مثلا يزوروا راهب ويقدموا له هدية الهدية موبايل طب موبايل يعني جابوا له العالم كله هنا كله بقى جوه في حي الصغير هذه الامور تفسد الحياه الرهبانيه تفسدها وطبعا انا متاسف ان انا اقول الكلمه دي فلما اقول الرهبنه جوهره الكنيسه جوهره يجب ان نحافظ عليها كلنا كلنا يعني عندما تقدم للراهب كتاب انت كده بتفيده وبتحفظ هدوءه وبتحفظ علمه وهكذا جانب التوبه جانب الصلاه جانب الطاعه اللي قلته من شويه وده جانب احد الجوانب الرئيسيه في الحياه الرهبانيه ما نسميه بقطع الهوى او قطع المشيئه والطاعه هنا طاعه قلبيه انا مش بطيع رئيس الدير او بطيع رئيسه الدير لأي سبب عشان هو رئيس لا أو عشان هي رئيسة لا أنا بطيع رئيس الدين لأنه أب قبل كل شيء والأبوة الروحية في قيادة الحياة الرهبانية أغلى شيء عندنا في كنيستنا القبطية الأبوة الروحية في حياة أديورتنا عشان كده الآباء اللي اتكلموا عن الطاعة ويمكن تستغربوا من الكلام ده الاباء الاول اللي اتكلموا عن الطاعه في الحياه الرهبانيه شبهوا كسر الطاعه بخطيه الزنا بهذه الخطيه الخطيره جدا شبه بها كسر الطاعه ومن هنا نشات العباره المشهوره اللي بنقولها دايما وعلى ابن الطاعه تحل البركه والمخالف حاله تالف على ابن الطاعة تحل البركة هو ده أساس الحياة الرهبانية يقول لنا في رسالة العبرانيين أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم جانب الطاعه ولا نتخيل في التاريخ وفي سير القديسين انه يوجد راهب لا يطيع راهب يعني الطاعه دي اساس حياته قلت لك جانب التوبه وجانب الصلاه وجانب الطاعه جانب اخر هو جانب الوصيه فالراهب او الرهبنه الحقيقيه تعتمد على الكتاب الكتاب المقدس الوصيه والآية واضحة جدا فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح فكأن الحياة الرهبانية هي تأصيل تأصيل للوصية في حياة الإنسان يعني كأن الراهب ده متخصص في الإنجيل يدرسه يقرأه يتأمل فيه يمتص منه الوصية يطبقها في حياته حتى يصير هو انجيل مقروء من جميع الناس كان زمان يسافروا اسفار طويله عشان يشوفوا شكل الراهب بس شوفوا شكله شوفوا نسكياته شوفوا طريقته شوف أسلوبه يتعلم من أي كلمة ده نسمع في التاريخ إن البابا القبطي يسافر لغاية البرية عشان يتقابل مع بعض القديسين اللي مشهور عنهم القداسة ويسافر ويقعد ويزور أحد الرهبان المشهور عنه القداسة تصور كده البابا بيزور هذا الراهب اللي عايش في البرية أو هذا الناسك ويفضلوا قاعدين صامتين لغاية الغروب ويجي واحد من مرافقين البابا يقول للراهب ده قول كلمة علشان الأب البطريرك ينصرف فيرد رد جميل قوي يقول له إيه إذا لم ينتفع من كلامي إذا لم ينتفع من صمتي فلن ينتفع من كلامي فيقبل البابا هذه الكلمات البسيطة ويعتبرها كنز كنز وياخدها وينصرف من أمامه وتعيش عبر الأجيال والقرون الفضيلة الوصية اللي بيعيش بيها الإنسان لأن من خلال الوصية والفضيلة يتقدم الإنسان إلى الكمال حياة الكمال اللي بيسعى بيها الإنسان وخد بالك كل ما بيعرف وصية الإنجيل تصير الخطية دائما في عين الراهب تصير كبيرة مهما كانت صغيرة الخطية تصير في عينين الراهب كبيرة حتى لو كانت صغيرة حتى لو كانت كلمة طلعت منه أو نظرة غير نقية وعاشت الرهبنة عبر الأجيال وظهر منها قديسين وظهر منها قامات وأبطال في الحياة العامة حتى أن القديس يوحنا ذهبي الفم عندما زار مصر قال فيها العبارة دي وشاف ألالي الرهبان قال العبارة الخالدة بتاعته السماء بكل نجومها ليست في جمال برية مصر بكل نساكها زمان ما كانش فيه كهرباء فكان كل قلاية طبعا كانش فيه الأسوار اللي حوالين الأديرة كل قلاية فيها شمعة فتصور الشموع المتناثرة في الصحراء تساوي النجوم اللي موجودة في السماء السماء بكل جمالها ليست السماء بكل نجومها ليست في جمال برية مصر بكل نساكها الرهبنة جوهرة الكنيسة نحافظ عليها نحافظ على حياة الآباء الرهبان الأمهات الراهبات لا نفسد هذه الحياة الملائكية نحفظ أديرتنا ونحفظ الحياة وقوانينها الروحية ولما الدير بيقفل في بعض أي أوقات الأصوام بيبقى من أجل مزيد من العمق في الحياة الرهبانية كنيستنا فيها جوهرة والجوهرة دي مسؤوليتنا كلنا ان احنا نحافظ عليها تكون دائما لامعة وخدمة الكنيسة لا تنجح إلا بالصلوات التي ترفعها الأديرة لو شفتوا كده الأديرة اللي عندنا موجودة في مصر عندنا أديرة قبطية في مصر وأديرة خارج مصر في خارج مصر حوالي عشر أديرة في أماكن كتيرة سواء أديرة رهبان أو راهبات وأديرة لسه بادية جديد وأديرة عامرة وبتنقل الحياة الرهبانية للأماكن اللي هي موجودة فيها وبالصورة الحلوة دهيت الصلوات التي ترتفع هي التي تحفظ الحرارة الروحية في قلب كل إنسان عشان كده مسؤوليتنا جميعا أن احنا نصون هذه الجوهرة الجوهرة الثمينة الغالية ومن حوالي سنة كده أو سنة ونص جه يزورنا مجموعة من رؤساء الأديرة في روسيا وروسيا أيضا فيها رهبنة عامرة جدا روسيا فيها ألف دير وفيها أعداد من الرهبان أكتر من مئة ألف راهب ده غير أديرة الراهبات فجم يزورونا هنا عن آه، السمع اللي بيسمعوه في الكتب عن الرهبنة القبطية والقديس آه، أنبا أنطونيوس وجم زاروا الأديرة في كذا مكان وزاروا طبعا ديرنا هنا في الأنبا بشوي وزاروا أنبا أنطونيوس وأنبا بولا وكانوا في حالة انبهار شديد بالحياة الرهبانية الرائعة اللي هي إذ بقول عليها جوهرة يجب أن نصنها لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين Rike, uke, arium, ne, mati, kenin,